باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين اكلمكم اليوم بمشيئه الله عن الكاهن والوعظ والتعليم اول نقطه هي اهميه التعليم في الكنيسه اهميه التعليم في الكنيسه حتى ان السيد المسيح نفسه كان يلقب بالمعلم الصالح فهو معلم وربنا قال هلك شعبي من عدم المعرفه والكتاب المقدس كله قدم لنا من اجل تعليمنا وبولس بيقول لتلميذه تيموساوس وانت منذ الطفوليه تعرف الكتب المقدسه القادرة على التعليم والتهذيب والتوبيخ كلها التعليم شيء مهم ومن أهمية التعليم كانت الكنيسة ولا تزال توزع قراءة الكتب المقدسة على أسابيع السنة وعلى أيام السنة أيضا حتى في العهد القديم يقال إن موسى في كل سبت له من يقرأه الرسل ايضا كانت مهمتهم التعليم والانبياء من قبل كانت مهمتهم التعليم والمسيح لما ارسل رسله قال لهم اذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم وعلموهم جميع ما اوصيتكم به اذا كلفهم بالتعليم وتلاميذ الرسل كانوا كذلك بولس يقول لتلميذه تيتوس اهتم بما يليق بالتعليم الصحيح ويقول لتلميذه تيموساوس لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك فإنك إن فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا كأنه يربط بين التعليم والخلاص الرسل كان عملهم هو التعليم وكانوا يسمونه خدمة الكلمة وفي اختيار الشمامسة السبعة قالوا أما نحن فنعكف على الصلاة وخدمة الكلمة وكثير من الآباء الذين نعتز بما تركوه من تراث في البترولوجيا في أقوال الآباء يعني كانت هذه الكتب التي لهم عبارة عن عظات عظات ذهبي الفم صارت كتبا عظات أغسطينوس صارت كتبا عظات سويرس الإنطاقي صارت كتبا وأهمية التعليم بالنسبة للكاهن إن الكتاب بيقول من فم الكاهن تطلب الشريعة آية مهمة في ملاخي 2 سبعة من فم الكاهن تطلب الشريعة وهو رسول رب الجنود ومن الاهتمام بالتعليم يقول الرسول مستعدين في كل حين لإجابة كل من يسألكم عن سر الرجاء الذي فيكم والكاهن مفروض ان يشبع شعبه من التعليم الكاهن المعلم يكون كاهنا ناجحا يقبل الناس على تعليمه ووعظه حتى في الاعتراف قديما كان أب الاعتراف يسمونه في الكتب القديمة معلم الاعتراف يسموه كده فالتعليم مهم وخصوصا أيضا من جهة الطوائف المنتشرة مفروض أن الكاهن يستطيع أن يعطي ردا على كل ما يقوله الطوائف في محاربة الإيمان بل من أهمية التعليم في الدسقلية يقولون الأسقف راعي والقس معلم والكاهن والشماس خادم لكن مع ذلك نجد حتى الشمامسة كانوا يهتمون بالتعليم مثل قديس استفانوس الذي وقف أمام ثلاثة مجامع من الفلاسفة ورد عليهم ولم يستطيعوا أن يقاوموا القوة ولا الحكمة التي كان يتكلم بها بل إن حتى في طقس الأغنسطس أغنسطس يعني قارئ في طقس رسمته يتذكرون عبارة فليفهم القارئ فيقولون الذي يملأ أسماع الناس بالكلام ألا يفهم معنى ما يقول قوانين الكنيسة بتقول كده الذي يملأ أسماع الناس بالكلام ألا يفهم معنى ما يقول إذا المفروض أنه يقرأ ويفهم وبعدين تعطيه الكنيسة مهمة أنه يقرأ ويفهم ويعلم أيضا يعني القارئ الأغنسطس ممكن يعلم في الكنيسة ومن هنا كانت رسامتنا لخدام مدارس الأحد في رتبة أغنسطس لكي يكون لهم طقس كنسي في التعليم ومن أهمية التعليم أيضا أن التعليم هو واجب الأشابين الذين يستلمون الطفل من المعمودية أو الإشبينات اللائي يستلمن الطفل من المعمودية أنهم يعلموا الأولاد التعليم السليم وإن كان القسوس لهم أهمية في التعليم فلنذكر كمثال رائع القديس يوحنا ذهبي الفم حينما كان أولا قسا لإنطاكيا قبل أن يختار بطريرك كان قسا لإنطاكيا وكان مشهور جدا بالتعليم في أيامنا الحاضرة نذكر في التعليم القمص فيلوساؤس إبراهيم الذي كان مدرسا لحبيب جرجس وكان أقوى شخص في التعليم في أيامه ثم نذكر أيضا الدور الكبير الذي قام به في التعليم القس منسى يوحنا كاهن ملوي والقس مرقس سرجيوس كان في أسيوط وبعدين بقى في القللي والقس مرقس داوود بقى الأمس مرقس داوود في كنيسة الأصدقاء أو حتى حينما كان حافظ داوود عملوا اللي قام به في التعليم والقس إبراهيم لوقا أو القمص إبراهيم لوقا والقمص بشوي كامل في في كثيرين قاموا بواجب كبير جدا في التعليم في ايامنا هذه من رجال الكهنوت. وفي البعض كانوا اقوياء جدا في تعليمهم زي القمص عبد المسيح النخيلي مثلا والف بعض الكتب إيه طبعا مش هنقدر نعد الكل واحد واحد الكاهن في الكنيسة مف- يفترض فيه أمران الأمر الأول أن يكون صالحا للتعليم فهذا نص إنجيلي شرط إنجيلي يكون صالح للتعليم والأمر الثاني أن يشرف على التعليم بالنسبة لباقي القائمين به في الكنيسة يعني هو نفسه يكون معلم وثانيا يشرف على التعليم بالنسبة للباقيين المفروض أن يكون مرجعا يرجع إليه كل شعب الكنيسة في التعليم ولكن عليه أن يعلم بإقناع وباتضاع يعلم بإقناع وباتضاع وليس بسلطة الكاهن في التعليم ينبغي أن تكون له صفات معينة أول حاجة دسم العظة التي يلقيها دسم العظة التي يلقيها في الواقع إن العظة هي محصلة لكل معرفة الكاهن يعني ايه محصلة لكل معرفة الكاهن يعني ما يعرفه من روحيات بيبقى أساس العظة ما يعرفه من عقيدة بيخش في العظة ما يعرفه من أقوال الآباء بيخش في العظة ما يعرفه من قصص بي- بيخش في العظة من سير الدسين برضه بيخش في العظة بل أيضا إذا وجدت مناسبة طقسية بتخش في العظة فهنا العظة الدسمة التي تكون ملآنة من كل فروع المعرفة الكنسية وكلما حضر العظة كل ما كانت العظة أكثر دثما ولذلك ينبغي على الكاهن لكي يكون معلما قويا أن يداوم على القراءة والتلمذة فلا يقف تعلمه عند حد رسامته يعني مش أول ما يترسم يقول خلاص أنا بعد ما كنت بتعلم أصبحت بأعلم لا يفضل يتعلم برضه يداوم على القراءة وعلى التلمذة لئلا يأتي وقت يكون أفراد الشعب أكثر معرفة منه وهنا تبقى مشكلة أو أنه يقول شيء فيصححه له أحد أفراد الشعب أمر لا يليق والمفروض في معرفة الكاهن أن تكون معرفة متنوعة متعددة الأطراف والأغراض يكون له معرفة في الروحيات في التاريخ في الطقوس في العقيدة في كل العلوم الدينية وتكون له معرفة أيضا في, النف... في علم النفس في التربية في بعض المعارف العامة بل أحيانا ساعات في بعض الأمور الطبية زي مثلا آه، إيه رأيه في نقل الأعضاء إيه رأيه في الهندسة الوراثية آه، يعني في بعض أمور لابد آه، إيه رأيه في الإجهاض إيه رأيه في وسائل تنظيم النسل يعني لازم يكون عارف ما يقولش اي كلام ما يقولش أي كلام لازم يكون فاهم ما يقول ما, ما يجيش بعد ما يقول يجي رأي تاني يغلطه أو يصوبه أو يقومه ما لازم يكون عارف في خدمة المنبر ينبغي أن الكاهن يعرف أن المنبر هو لله فلا يستخدمه في غير النطاق الروحي لأن هناك أشخاص يستخدمون المنبر لأغراض شخصية أو لنشرة إعلانية أو لتصفية حسابات مع بعض الناس يعني كاهن مختلف مع أعضاء اللجنة يمسك المنبر ويصفي حسابه معهم إما يقول على طول أعضاء اللجنة لا إما يقول كلام مفهوم الكلام ده رايح فين وجايز هم برضو يصفوا حسابهم معاه إذا كان في مناسبة بالمثل زي القسيس اللي ما كانش عنده شعر يعني راسه زلحة خالص وكان الشماس واقف يوعظ قال يقول الكتاب وهو التاني قسيس واقف على باب الهيكل واقف على الباب وأقرع أقرع بشدة أقرع كتير معروف طبعا الكلام رايح فين وجاي منين مرة واحد اشتكى لي على ما أظن كان في إحدى كنائس المهجر وكان في خلاف ما بين الكهنة وبين بعض أفراد من الشعب كان بيقول لي كل أسبوع يطلع يطلع القسيس في العظة يمسك واحد فينا تكون معروفة العظة دي بتلف حوالين مين لدرجة كنا نسأل يا ترى العظة هتقال الأسبوع جاي على مين فينا فاضطروا إنهم يسيبوا الكنيسة عشان ما يبقوش موضع تصويب لسهام الكاهن والناس يبصوا لهم ويشوفوا اه ده على فلان العظة هي بتاعت ربنا والمنبر هو لله فقط وينبغي ان المنبر لا يخرج اطلاقا عن هدف خدمة الكلمة عن الهدف الروحي الذي من اجله اعطي للكاهن سلطان في خدمه الكلمه العظه ليست فقط في معلومات الكاهن انما في روحه ايضا في روحه في اسلوبه في حرارة كلامه وهذا هو الذي يجعل العظة أقوى تأثيرا من الكلمة المكتوبة لأن الكلمة المكتوبة فيها الألفاظ والمعاني لكن ليس فيها تأثير الروح واللفظ واللهجة والإيقاع والروح عموما يعني مفروض في العظة إنها لا تط... لا تكون طويلة أزيد مما يجب ولا تقصر أزيد مما يجب يقول لك لا التطويل الممل ولا التقصير المخل مفروض في العظة أيضا انها لا تكون مكرره ولا محفوظه انما الناس يريدون شيئا جديدا وان استخدم شيء قديم يعطى روحا معينه تعطيه جدا يكلم الناس ايضا فيما يلزمهم وفيما يهمهم وليس فيما يريد هو ان يقول فاكر مره وانا اسقف للتعليم دعيت للوعظ في الزقازيق سنه في بدايه 63 وبعدين لقيتهم محضرين لي عظه على الطبيعه والطبيعتين قلت لهم ايه يا اولاد دول طبيعتي وطبيعتين ده انا اقعد اتكلم على كده الاقي الناس خدوا بعضهم ومشوا ممكن حكايه الطبيعه والطبيعتين نقولها كسؤال في السكه لكن العظه لابد ان تكون عظه للكل للكل وفي مستوى فهم الكل للكل وفي مستوى فهم الكل بحيث ان الجميع يستفيدون منها العظات العقيديه اللاهوتيه الصرفه يمكن ان تكون في بعض اجتماعات الشباب او للخاصه الذين يريدون سماع هذه الموضوعات لكن الموضوع ينبغي ان يكون للكل ايضا لا يقدم للناس مستوى اعلى من امكانياتهم في التنفيذ مستوى اعلى من امكانياتهم في التنفيذ افتكر اول ما ابتديت اوعظ هنا في القاعه سنه 63 اديتهم مره عظه عن التجرد فقابلوني قالوا لي الكلام ده ما احنا مش قده يعني ده كلام يقال للرهبان لكن ناس عايشين في الدنيا تقول لهم تجرد ما يعني لازم يكون حاجة في مستوى الناس اللي يقدروا ينفذوها وإن أعطيت للناس مستوى عاليا من هذا النوع يبقى بالتدرج إلى أن تصل إليه بالتدرج المفروض في العظة وفي التعليم أنها لا تعبر عن الرأي الشخصي للكاهن وإنما تعبر عن عقيدة الكنيسة كلها هناك أشخاص يظنون أنهم كلما أتوا بشيء جديد يزيد هذا من قيمتهم ويعلي من مستواهم ومن معرفتهم وربما الجديد يكون بدعه وربما الجديد يكون بدعه يعني بعض الاشخاص يحبون الغاء المفهوم العام لكي يقدموا مفهوما خاصا يتميزون به وفي الغاء المفهوم العام بلبله للناس وفي تقديم مفهوم جديد ربما يوقعهم في البدعة والبدعة جت منين واحد بيبتدع شيء أو يظن أنه يقدم شيئا بديعا إما شيئا مبتدعا أو شيئا بديعا بتتكون منه البدعة دي الكاهن الروحي في عظاته لا يستخدم الشتائم الكثيره ولا الانتقادات ولا يبتزل في عظته يعني ايه لا يبتزل في عظته زي واحد مره طلع يتكلم ينتقد المصايف يقول البنت اللي شكلها كذا واللي مش عارف عريانه ايه واللي قاعده بش... بكلام مبتذل رخيص لازم يسمو عن مستواه يعني كلما قدمت الايجابيات القويه افضل من ان تنتقد السلبيات وخصوصا لو كان انتقاد السلبيات باسلوب شتام او باسلوب التهكم او باسلوب الازدراء والاحتقار للاخرين لازم الكاهن يكون مستواه راقي شويه في التعبير على فكره في حكايه الحاجات الجديده والابتداع بعض الكاهن بعض الكهنه حتى في صلوات القداس يحبون ان يغيروا الفاظا بالفاظ حتى يتميزوا بها ويصبح الكلام اللي موجود في الخلاجي ده كلام مش على مزاجي انا اقول غيره زي ما انا عايز لا يا حبيبي ليس من حقك ان تغير في كلام الخلاجي ده شغلة المجمع المقدس الحاجة الوحيدة اللي احنا ممكن ناخد بالنا منها إذا كان خطأ نحوي أو لغوي لكن تغيير لا معلش هو بس الناس عشان يعني ناس ساعات في أوشية الإنجيل يقولوا زي ما هم عايزين يعني شفت كذا تغيير في أوشية الإنجيل وشفت بعض التغييرات في أوشية الاجتماعات بدل نعملها واحد يقول نعقدها نعقدها ما تعقدهاش الناس يعني جايز نحويا يعقد اجتماعا أقوى من يعمل ده احنا بنقول اتن ايري ام او ايري يعني يعملها اللي عايز يغير في ال أنا ساعات كنت بصلي قداسات ويكونوا بعض آباء كهنة بيصلوا وبعدين بعد ما يصلي جزء القداس بيجي يسلم عليا أقول له اللفظة دي ما تقولهاش ما تغيرش دي بيني وبينه كده يبقى عايز يعرفها بعدين بعد القداس لكن لازم أنبهه ساعات إن مش صح عظمة الكاهن في قوة الكلام الذي يقوله وليس في تغيير لفظ بلفظ أو نحو أو ما شاكل ذلك كذلك ينبغي ألا يأتي الكاهن بتعليم يبلبل الأفكار أو يشكك الناس أو تعبير فيه نوع من المبالغة ولو ارتبطت المبالغة بالقسوة تبقى صعبة جدا زي واحد يقول اللي يعمل كده يبقى لا نصيب له في ملكوت سماوات ليه يا ابونا بس لما تقول ما فيش نصيب دي تبقى نصيبة يعني مش مش صح ان واحد يحكم على واحد ملهوش نصيب يعني في مبالغات كتيرة جدا وساعات المبالغات بتكون في التعليم وفي التطبيق يعني مفروض ان الواحد بيتناول يكون صايم آه يجي إنسانة عجوزة أو عيانة أو حاجة زي كده ومش قادرة تصوم صيام الرسل أربعين يوم ولا تلاتة وأربعين ولا خمسة وتلاتين فأقول لها مرضاش أناولك يا أبونا خليك حنين شوية قبل ما تمنع المناولة اقعد معاها قعدة روحية وشوف ظروفها ايه لكن يقول لك لا لا لا لا لا تقليد الكنيسة ان مش ممكن وفي تنفيذ هذا التقليد يكون قاسي وعنيف وبتعليم متعب ينبغي للكاهن ايضا في معرفته وتعليمه أن يعرف الطقس جيدا ولا يترك فرصة للمعلم أن ينتقده للعريف أو للمرتل أن ينتقده ولا يترك البت في الطقس مجالا لأن يناقش أثناء القداس المفروض هذه الأمور تناقش قبل القداس لكي يستقروا على رأي لكن يجي الكاهن اثناء القداس يقول هنعمل دي ولا اليوم ده ليه بديل ولا نقرا كذا ولا ونخش في ادوار يا ريت كما توجد عند كثير من الكنائس وكثير من المؤتمرات حتى الدولية هذه الأمور تناقش قبل القداس بمدة وقبل الاجتماع بمدة ويبت فيها لكن ما تكونش موضع مناقشة لأن المسألة دي أحيانا تكون مناقشة مع الشمامسة أثناء القداس أو مع الشمامسة والمعلم أو مع الكاهن والمعلم ومع الشمامسة أو مع الكاهن وزميله الكاهن وتلاقي الكنيسة بقت دربكة لأن الطقس لم يتقنوا معرفة ما يقال فيه وما يقرأ فيه في ذلك اليوم مثلا لا مانع من قراءة الكتب لا مانع من الاستشارة لا مانع من الدراسة الطقس أيضا ينبغي أن يعرف الناس روحانيته كذلك الكاهن أيضا في الطقس ينبغي ألا يضيف إلى الصلوات المعروفة صلوات من عنده زي كاهن مثلا يحب شخصية من الشخصيات تنيحت قريبا يروح ذاكرها في المجمع طب يا عم المجمع ده لابد أن يقرره المجمع المقدس ومش كل واحد يذكر في المجمع يلا حد دريان مش بس يذكر في المجمع ده ممكن يجيب صورة من أحبائه ويحطها في الكنيسة وربما في الهيكل الطقس ما يقولش كده لازم يكون في وحدة في التعليم لازم يكون في وحدة في التعليم ويكون الكهنة لهم تعليم واحد والكنيسة كلها ليها تعليم واحد الكاهن الكاهن له مجالات عديدة جدا للتعليم خارج المنبر خارج المنبر لعل من هذه المجالات التعليم أثناء الافتقاد وأثناء الزيارات للبيوت جلسة مفيدة تقال فيها كلمة تعليم نافعة سواء كانت كلمة مباشرة أو غير مباشرة يعني مباشرة أو غير مباشرة ساعات بعض الكهنة يزوروا البيوت يحبوا ي... يخلوا الموضوع رسمي خالص بطريقة جافة يعني عايز يقعدتم قصاده ويجيب كتاب ويقرا و... وتحول إلى اجتماع رسمي بينما في كاهن يزور البيوت يقعد قعدة لطيفة مع الناس ويضحك معهم ويتكلم معهم وفي السكة كلام كلام كلام تعليم بحيث انه يشبعهم انا افتكر الحكاية دي حصلت معايا زمان وانا شاب صغير قبل ما اترهبن وكنت بزور الأديرة باستمرار ويعجبني في الأديرة انهم بيقروا البستان قبل اي عمل من الاعمال وحتى اثناء الخبيز بيقروا البستان اثناء الاكل بيقروا البستان حاجات زي دي فحصل ان فات علينا احد الاباء الكهنه من الصعيد كان زميل ابونا بطرس جيد وهم طلبه في الاكليركيه وبعدين قعدنا ناكل جبت انا كتاب وقعدت اقرا فلقيت الكهنة قال لي يا عم ما تدينا على حريتنا ايه القراية اللي انت بتقراها دي وكسفني فأنا قلت في عقلي ربما يعني روحيات الكاهن ده ما وصلتش إلى هذا المستوى لكن بعد شوية لقيت وإحنا قاعدين ناكل أدار القعدة إدارة روحية جميلة جداً بكلام لطيف وكل واحد بياخد حريته واللي بيسأل بيسأل واللي بيقول بيقول وهو يتكلم كلام تعليم واستفدنا جدا منه غير ان الناس قاعدين كده صامتين وقعد يتقري لهم حاجة فبرضو الشخص في تعليمه يكون حكيم مش يقيد الناس ويربطهم قصاده ويديهم كلمة التعليم زي واحد ي- يكتفوه ويدوا له حقنة لا يعني مفروض انه يديهم التعليم بطريقة مفيدة ولطيفة وهادية فممكن ان يكون التعليم آه، عن في في الافتقاد وبطريقة كويسة نسيت أقول لكم في العظات الطقسية اللي في القداس ساعات تكون القراية مش لاقي فيها موضوع قوي تتكلم عليه أو يكون كلام مكرر وكلمت فيه قبل كده إن ما قدرتش مش ضروري تدي الدرس عن الإنجيل هات أي عبارة من القراءات من البولس من الكاسيليكون من أي قراءات قيلت واوعظ عليها إن ما نفعش كل ده اوعظ عن القديس بتاع السنكسار اللي قرئ في ذلك اليوم وتبقى عظة تقصية وكويسة إن إحنا بنتذكر النهاردة عيد القديس فلان هكلمكم على القديس فلان لكن أنت ما تربطش نفسك ربط أكيد بفصل مش لاقي فيه حاجة تقولها للناس طبعا كل ما تكون محضر قبل كده بتكون عارف ايه الكلام اللي بتقوله والناس بيقدروا يفرقوا بين الكاهن اللي محضر والكاهن اللي مش محضر بيكون باين باين من جهة المعلومات وقوتها وباين من جهة ترتيب المعلومات و... وباين من جهة ربكة الكاهن و... وقعد يهبش من شمال ليمين عشان يكون عظة غير مترابطة بيكون مفهومة يعني يقول لك ابونا النهارده مش مستعد عدم الاستعداد هو استهانه استهانه بالشعب استهانه بالشعب وعدم مبالاه العزه ينبغي ايضا انها يكون فيها اتضاع في الفكر يعني ايه اتضاع في الفكر يعني ساعات واحد يقول لك أم آم، الآية دي مثلا آه، آية عن المحبة مثلا من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحق يقول لك أحب دي أو من يحب العالم أو غيره أحب دي معناها لايك ولا لاف ومعناها نعم ممكن كده ويجيب لك اصلها اليوناني وساعات يجيب لك اصلها العبراني ويتوه الناس في اليوناني وفي العبراني وفي حاجة تاني و... وبقت استعراض معلومات وبقت استعراض ايه معلومات عايز اتضاع فكر هل وانت بتوعظ بتستعرض معلوماتك ولا وانت بتوعظ عايز تفيد الناس اللي قصادك من الاشياء غير المباشره التي يخدم بها الكاهن في التعليم المكتبه جايز هو لا يلقي عظة لكن بيخلي فيه مكتبة قوية جدا في الكنيسة والمكتبة مفتوحة للاستعارة وعلى شرط انه يشرف عليها لألا أمين المكتبة كل كتاب يطلع في السوق يحطه الصالح والطالح كله مع بعض ويستحسن في المكتبة اللي في الكنيسة أن تكون فيها جميع المستويات يعني كتير من المكتبات عندنا للناضجين وللكبار لكن مستوى الصبي ومستوى الطفل نادر لما بيوجد في المكتبات عايزين المكتبة تشمل الكل بما في ذلك الصبي والطفل وكل يعني الطفل ده عايز صورة وسطر واحد تحت منه حتى لو ما فيش سطر هو مبسوط من الصورة وبيقدر ياخد منها درس لأن ساعات ناس يتبرعوا بكتب ويضيفوها ده أنا مرة لما مسكت مكتبة الدير زمان سنة 54 في أول رحبانتي يعني آه، بقيت وأنا برتب الكتب أقرأ فيها شوية فلقيت بعض كتب آخر تخريف في الدنيا وحاجات ضد العقيدة وضد الإيمان ولاقي مكتوب عليه وقفا مؤبدا وحبسا مخلدا على الدير ومن يخرج هذا الكتاب يكون نصيبه مع يهوذا الإسخريوطي ومع سيمون الساحر الله أنا مش عايز أخرج الكتاب أحسن أخش مع سيمون ويهوذا فرحت كاتب تحت الحاجات دي هذا الكتاب مليء بالأخطاء البروتستانتية لا يقرأ إلا بحرص وبإذن من أب الاعتراف ورحت ماضي تحت الكلام ده ناس جم وعملوا مخطوط وقالوا له خد يا ابونا المخطوط ده بس لا مخطوط حلو يضمه لمكتبة الدير ويكتب عليه وقف مؤبد ويقول للراجل بركة وممكن يعمل له تمجيد عند أجساد القديسين والكتاب كله غلط في غلط طبعا مش كل الكتب كده في بعض الكتب كانت بهذا الشكل ودي الحاجات اللي خلت بعض العقائد الكاثوليكية انضم دخلت في كتبنا ان واحد يجيب اي حاجة ويهديها ده احيانا شخص يهدي ايقونة وتكون الايقونة فيها خطأ طقسي والكاهن ينبسط وياخد الايقونة ويعلقها في الكنيسة لازم الكاهن يكون عنده معرفة والكتب يكون فيه إشراف على المكتبة لكي لا يوجد فيها إلا كل ما هو مفيد وكل ما هو نقي من جهة العقيدة لأن جايز واحد قرأ أي كتاب في أي حتة يقول لك ما هو غلط في أي حتة لكن واحد تاني خد الكتاب من الكنيسة يقول لك غلط إزاي ده أنا واخد الكتاب ده من الكنيسة هنا تبقى العثرة تفحص ولا يهتم بمجرد شهرة المؤلف يعني لو أعثر واحد من كتب الكنيسة يبقى ذنبه على مين وممكن تكون في ملاحظات تكتب على على الكتاب لمن يقرأ أو يكون أمين المكتبة لا يعطي هذه الكتب إلا للناضجين العارفين طبعا الناضجين يعرفون ما هي مواضع الخطأ يعني مثلا في بعض مكتبات فيها تفسيرات متى هنري متى هنري راجل مشهور لكن في نفس الوقت بروتستانتي فإذا قريت له تفسير يوحنا لابد أن يوحنا ستة اللي بيتكلم فيها على من يأكل جسدي ويشرب دمي لابد أن هيكون مخرف فيها مهما كانت شهرته في كتب روحيه فلازم نكون واخدين بالنا ان في يوحنا ستة في حاجات زي دي ناخد بالنا منها او ناخد بالنا من الخلاف في الترجمات اللي زي ممتلئة نعمة والمنعم عليها او مثلا تعليق رجل بروتستانتي على هو ذا منذ الان جميع الاجيال تطوبني او تعليق رجل بروتستانتي على الايه اللي بتقول لم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر يعني الأشخاص الناضجين يكونون عارفين بمواضع الخطأ أو مواضع الاختلاف العقيدي بيننا وبين الطوائف الأخرى ما أقدرش أقول لك كل الكتب دي ما تدخلهاش الكنيسة لكن ممكن تدخلها آه ويكون لا تعار إلا لأشخاص عارفين إيه الأخطاء ومواضحها عارفين إيه الأخطاء ومواضحها وعارفين الفروق اللي بيننا وبين الطوائف ايضا ممكن ان الكاهن في تلقي الاعترافات يشرف على قراءات اولاده وممكن في بعض الاوقات يناقشهم فيما يقرؤون طبعا لما يكون الكاهن على معرفة وعلى دراية بيقدر ي- ياخد باله دول بيقروا ايه ممكن ان الكاهن يعلم ايضا عن طريق النبذات والكتب التي تهدى للشعب يعني ساعات يجوا في عيد ميلاد ويهدوا الشباب كتاب زمان كانت اللي بيهدوهم صورة صليب لكن دلوقتي ارتقينا عن هذا الوضع ممكن اجتماع الشباب ي- يكون في كتاب نافع موجود في السوق يشترى هذا الكتاب ويهدى للأولاد مجانا أو الكنيسة تدعمه ماليا وتعطيه للناس إلى آخره آه، في النبذات ممكن أن توجد نبذات توزع عن الشعب أنا فاكر زمان في اجتماعات الجمعة بتاعتنا في ال- في الستينات في بعض الأوقات كنا بنطلع نبذات ونهديها للناس نبذة عن الكتاب المقدس نبذة عن الغضب آه، حاجات زي كده بس لم تستمر ورقة واحدة وشين وبيعطى للناس هتكلف ايه الكنيسة ما تكلفش حاجة يعني لو احنا عملنا دي وبقينا نوزعها تبقى لطيفة ممكن في النبذات مثلا نبذات تعطى للأشابين في يوم العماد إيه- ايه واجبهم وايه اللي يعملوه للطفل و- وايه البركة اللي خدوها من المعمودية يعني آه، حاجة تكون لها آه، لطفها فاكر مرة زمان يمكن أغرب أغرب عماد عمدته في حياتي كان فيه أحد الآباء الكهنة وتعليمه يعني آه، فيه نبرة بروتستانتية ونهايته أخذنا منه إجراءات آه، مرت الأمور دي المهم ناس من أولاده قالوا لي عايزين نعمد الطفل بتاعنا ممكن قلت لهم ممكن هو الطفل ذنبه ايه لكن انا عارف انهم جايز متاثرين بهذا الاب الكاهن وان الواحد بيخلص بالايمان والمعموديه دي شكلها فقلت لهم حاضر بيحصل ان الاب كاهن يقدس مياه المعموديه ويعمل طقس تحليل للمراه و والقراءات الحاجات الاولانيه وانا اول ما اجي اغطس العيل او اقول آه، جحد الشيطان واغطس العيل فهم بقى محضرين الطفل وهيخش الانبشنوده يعمده جايبين لي الطفل ملفوف في- في بشكير قلت لهم لا استنوا ما- قبل ما نعمد الوقت اقعدوا اقعدوا اقعدوا قعدوا قلت لهم قبل ما نعمد الواد لازم نعرف ايه اللي هيجرى النهارده ايه اللي هيحصل النهارده في المعموديه قلت لهم اول حاجه الولد في المعموديه بينال الخلاص بيقول من الكتاب بيقول من آمن واعتمد خلص مرقس 16 16 قولوا ورايا قالوا من آمن واعتمد خلص مرقس 16 16 خلصنا من دي خلصنا من دي قلت لهم مش بس كده ده اللي بيتعمد بيدفن مع المسيح في المعمودية والكتاب بيقول مدفونين معه في المعمودية في كلوسي 2 12 قولوا معايا مدفونين معه في المعمودية كلوسي 2 12 خلاص خلاص وبعدين نراجعها اللي بيتعمد ده بيتولد ولادة جديدة زي ما بيقول في تيتوس 3 5 بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد روح القدس اهو غسل الميلاد الثاني معمول قولوا ورايا وتيتوس 3 5 ودخلنا في يوحنا 3 5 من لم يولد من الماء والروح وت- وتم ده في المعموديه بيلبس المسيح بيلبس المسيح يعني ايه بيلبس المسيح في غلطية 3 27 لأن جميعكم الذين اعتمدتم للمسيح قد لبستم المسيح لبستم المسيح ازاي الإنسان العتيق مات زي موجود في رومية ستة وقعدنا بقى آيات وحفظ وآيات وحفظ والواد ملفوف في البشكير ده احنا احنا احنا لسه لغاية ما خلصنا الحاجات دي قلت لهم على هذا الإيمان أنا هأعمة هذا الطفل على هذا الإيمان أعمة هذا الطفل لأن عايز الإشبين اللي هياخده يكون عارف يعني ايه المعمودية دي ده لو عندنا نبذة عن المعمودية ما نديها لكل واحد ايه المانع يا ريت تفكروني اعمل لكم نبذات من النوع ده ونوزعها في الكنائس فالنبذات النبذات نوع ايضا من التعليم غير المباشر يستطيع ان يقوم به الكاهن حتى ان لم يكن الكاهن نابغا في الوعظ او له موهبه الوعظ فبيستطيع انه ينفع الناس في التعليم عن طريق الكتب وعن طريق ايه النبذات نبذه مثلا توزع في الزيجه جايز يوم الزواج ملخومين وعقلهم مش فيهم لكن ممكن الكاهن يزور الزوجين بعد اسبوعين او ثلاثه ويقول لهم انا جاي اهنيكم بالزواج واطمئن عليكم انكم عايشين ايه عيشه طيبه وخدوا النبذه دي عن المتزوجين في يوم الزواج طبعا مش هي او ناس عاملين نبذه نؤمن باله واحد ممكن النبذات تكون نبذات تعليميه ممكن تكون نبذات عقائديه زي النبذه دي ممكن انها تبقى نبذه روحيه ممكن تكون في الحياه الاجتماعيه او العائليه الى اخره ممكن ان الكاهن يهتم بالتعليم عن طريق الندوات التي تقام في الكنيسه كثير من الشباب يحب هذه الندوات جدا وخصوصا اذا اعطيت لهم فرصه للسؤال وللجواب وللمشاركه في الراي وتخرج بنتيجه كويسه وتوري الكاهن ايه ال- الافكار اللي عندهم وازاي الافكار دي تتغربل وتتصفى و... وتدعم بالتعليم السليم وبايات الكتاب واقوال الاباء الى اخره الندوات دي حاجة لطيفة خالص ممكن ان الكاهن يهتم بالتعليم عن طريق دعوة بعض الآباء الكهنة المختبرين والذين لهم مواهب أو دعي- دعوة بعض الآباء الأسقف على حسب الظروف يعني ف لكن الكاهن اللي يخاف يقول يجي ابونا ده ينبسطوا منه في الوعظ يقولوا عليا ان انا ما افهمش خليها ده وداريها كده مع الناس. آه، الكاهن الذي يهم ملكوت الله يدعو كهنة آخرين مختبرين وينبسط من كذا وشعبه يحبه لأنه يأتي إليهم بأشخاص نافعين وصالحين دي نقطة كويسة جدا و أحيانا الكاهن يجد أخطاء عمومية مشتركة في الاعترافات كلها فممكن يعمل جلسة عامة ويتكلم على موضوع من هذه الموضوعات التي تمثل الأخطاء المشتركة زي مثلا نلاقي ناس كتير عندهم النرفزة والغضب ممكن الكاهن يعمل اجتماع عام يتكلم عن النرفزة والغضب ممكن ناس كتير بيقف أخطاء اللسان يقدر يعمل اجتماع عام على الحاجات دي يعني الحاجات دي بتبقى مفيدة كثيرا في التعليم من الأشياء المهمة جدا عنصر القصص والحكايات كل الناس يحبون القصص والحكايات بلا استثناء من أكبر واحد للطفل الصغير من أشهر الأشخاص الذين كانوا يستخدمون القصص والحكايات اسكندر حنة الأرشدياكون اسكندر حنة كان أشهر واعظ في جيلنا ونحن شباب وكنا نحبه جدا وافتكر لما كان بيجي يوعظ في جزيره بدران كنت تلاقي الكني... مكان الكنيسه كله مليان والناس واقفين في الشارع بتاع شارع جزيره بدران يستمعوا الى اسكندر حنة أهمية القصص سواء قصص من الكتاب أو قصص من التاريخ أو قصص من البستان أو قصص من سير القديسين أو حتى من قصص الحيوان أو قصص اجتماعية بل بعض الأوقات قصص خرافية لطيفة بس ينبه ليها يعني الناس بيجدوا لذة في سماع القصة دلت الخبرة على أن إجابة الأسئلة قبل الاجتماعات مفيدة بتكشف إيه اللي جوه الناس وبالنسبة لي أنا شخصيا بتعرفني إيه اللي بيجرى بره وبتجيب لي كل الأخبار بطريقة هادية بطريقة هادئة وهادفة الواحد ما يقدرش يعيش في برج عاجي وهو في حته والشعب في حته لازم يعرف ايه اللي جوه الشعب ده عشان يتعامل معاهم من الداخل وساعات في الاسئله بيجيبوا لي ايه الكلام اللي بيقولوه الكهنه في التعليم ويطلع كلام مش مظبوط وساعات برد على النقط دي فخلي بالكم اذا قلتوا تعليم مش تمام هيوصل لي ف وهرد عليه وتبقى كسوف في ناس في العظات زمان يعني اعتقد ان هذا الجو الجيل بتاعنا هدي زمان كان الوعظ الوعظ القوي يهز اعواد المنابر يقول لك كده مره حضرت عظه وكان طالع فيها واحد وخبط خفت لا الكوبايه تقع على الارض او تدلق يهز اعواد المنابر والتزعيق والصوت والحماس والانفعال كل هذا التاثير الحسي الحسي ليس له عمق روحي حاليا في ايامنا الناس ولفوا على العظات الهادئه اللي القوه فيها في الافكار والاقناع وليس في النرفزة وعلو الصوت وهز أعواد المنابر يعني دي راحة دي ده مر وقت من الأوقات كانت العظة آه لكي تكون عظة مسموعة ينبغي أن تكون عظة مسجوعة وكان بعض الوعاظ المشهورين ومنهم من هو موجود إلى يومنا هذا كان يقول لك يقسم العظة تقسيم سجعي تقسيم ايه سجعي يقول لك مثلا الوصية ينبغي أن تكون وصية كاملة ووصية شاملة ووصية عاملة ولا تكون وصية خاملة ولا مس... وتخش وهو ده التقسيم طبعا الايام دي الايام دي يعني حكايه السجع دي انتهت يعني ما بقتش الناس كانوا ينبسطوا قوي من السجع بس ينبسطوا ازاي ينبسطوا من رونق الالفاظ لكن ما دخلتش معاني في قلبهم ثابته في اعماقهم كل الناس كانوا كده زي زمان مرة واحد سأل واحد تاني قال له ما هو السجع قال له ما وافق الطبع قال له مثل ماذا قال له مثل هذا فماشيين بطرق السجع العظة أيضا ينبغي انك لا تحمل فيها الناس احمالا ثقيله ثقيله الحمل او عسره الحمل لا يستطيعون ان يحركوها باصابعهم في نوع من العظات مشهور جدا هو العظات في الجنازات في الجنازات بيأتي ليجامل أهل الشخص المتوفى كثيرون حتى من أديان أخرى فينبغي أن يكون التعليم تعليما نافعا يعطي صورة قوية آه، عن العقيدة المسيحية والحياة الأخرى والأبدية والحساب وإيه نظرة الكنيسة للموت يعني يكون في كلام كويس على شرط إن العظات لا تتحول إلى مديح في الميت لا تتحول إلى إيه مديح في الميت أنا قلت لكم على الناس اللي بيمدحوا في الميت دول ما قلت لكم نعم لا لا لا واحنا شباب في الاربعينات كان من ضمن الذين يح- يجاملون اللقباط آه، مطران سورياني اسمه مارك رولوس ميخائيل كان مشهور كده باستمرار بي بيحضر الجنازات وكان كل ما يحضر جنازات يلاقي القسيس وصل الشخص الى الى الملكوت بهدوء يعني فمره قال طوباكن يا اقباط طوباكن الكهنه بتوعكن بيودوكن كلكن على الفردوس شو عشرين سنة ليا بخدم وسطيكن ما شفت يا أقباط في يوم واحد منكم راح جهنم لا. كلكن على الفردوس كلكن ولو انه هو نفسه كان في بعض اوقات بيعمل كده يعني الحكايه دي حكاها لي مره ابونا انطونيوس يونان كان معانا في في نفس هذا الجيل بيقول مره مارك رولوس ده هو راح بيت بتاع واحده ست على ما اظن اسمها ام سمير ولا حاجه وكان ابنها مات وهي زعلانه فهو قعد معاها في البيت وبص في الشباك لقى عمارة في جنبها بتتبني قال لها ليش بيبنون مش عشان يسكنون قالت له أيوة سيدنا بيبنون عشان يسكنون قال لها طيب المسيح إلهنا بيقول في بيت أبي منازل كثيرة المنازل الكثيرة دي يعمل فيها إيه إن ما كانش يخشها السمير وغيره لكن مش تروح تزور ميت وتقول لهم الأرواح بتقعد أربعين يوم تلف شرق وغرب وبنيجي نصلي لكم علشان لألا هو الروح يكون جوه هنا ولألا يتجسد لا خليكوا كده مرة أحد الآباء في عظة جناز خد العظة هي قول الحكيم الكلب الحي خير من الأسد الميت لازم عايز اختيار الآية وواحد تاني خد موضوع العظة فقولوا إن الرب محتاج إليه طبعا قولوا إن الرب محتاج إليه قلت على الجحش بتاع عيد الفصح لازم الواحد يختار الآية الكويسة اللي تقال في الجناز اللي تقال إيه في الجناز و ما يكونش هدفكم هو التأثير الانفعالي إنما تعزية الناس يعني ساعات كاهن يجي في يوم جناز ويلاقي أهل الميت بيبكوا بس يا فلان يبكي ليه؟ يا أخي الناحية الإنسانية ما لازم هيبكوا أنت تقدر تجذب أفكارهم بالعظة لكن كون إن إحنا نسكت الناس ونعتبر بكاهم خطية وجايز ينتهر السيدات ما عندكش إيمان لا صحيح
يقدر يلغي العمل العاطفي نعم يقدر يلغي العمل العاطفي بالنسبة اه طبعا مش يقدر يعني مس- مفروض ان الايه آه، يعني المساله تكون فيها العنصر الانساني يعني ويعرف مشاعر الناس الى اخره احنا قربنا نخلص ولا لسه من ضمن الطرق غير المباشره للتعليم ايجاد معلمين يعني فصول اعداد خدام للشباب فصول دراسية للشمامسة لتعريفهم ما هو عمل الشماس وآداب الشماس أثناء القداس وعدم التكلم أثناء القداس واحترام الهيكل وإن اللحن يكون كله بصوت واحد ما يحاولش واحد يظهر ما يحاولش واحد ينفرد يعني في أشياء كثيرة ممكن تعطى للشمامسة حتى تعليمهم الطقس بتاع الكنيسة يا ريت يكون في فصول أيضا للمرتلين ل... لروحانية المرتلين يعني وإعدادهم روحيا وطقسيا ولاهوتيا ده زمان كان هم المعلمين هم اللي بيمسكوا الكتاتيب وهم اللي بيعلموا كل الناس ومن هنا كانت وظيفته ك... كمعلم من جهة الكتب أنا فكرت وأرجو أن يمكنني الرب من هذا إن إحنا نوجد مكتبة كاملة لكل المعاهد الدينية وكل الكنائس الكبرى وكل كنائسنا في المهجر وعن طريق المايكروفيلم والمايكروفيش وكونا مركز هنا في ال في ال- الاتجاه ال- اللي من الناحية دي وجبنا له يعني آلات يمكن بأكتر من 400 ألف جنيه و في مكنة الواحد يهب 200 ألف لإيجاد المايكروفيلم والمايكروفيش يعني مثلا ممكن أربع ورقات زي دي يكون فيها الكتاب المقدس كله تحطها في جهاز كل حتة صغيرة كده سنتي أو نص سنتي عبارة عن إصحاح أو حاجة يعني حاجات عجيبة جدا في الميكروفيلم والميكروفيش دي اسمها فيش فيشات الميكروفيلم بيبقى يحتاج لريدر تقراه بيه وبيكبر الفيلم المايكرو بيبقى زي صفحة كده طبعا في حاجات تانية اسمها فوتو كوبي بتتصور الصورة بحالها لكن دي علشان تعمل مخطوطات من النوع ده يبقى تحتاج لكمية كبيرة خالص لكن لما انت تعمل مخطوطات القديرة مثلا كلها تحطها في فيشات كل فيشة فيها خمس ست سبع مخطوطات يروحوا هناك يحطها في ال reader اللي موجود ويمشي المكنة آخر مزاج حاجة حلوة جدا كل ما يكون عندنا حاجات دي يعني أنا فاكر لما مسكت مكتبة دير السريان عندنا هناك مجموعة ضخمة جدا من سير القديسين في منتهى الجمال لما واحد ياخد أي مخطوطة من دول ويتسلى اهو موجودة كلها ما تاخدش فيشة واحدة ده الفيشة تاخد كذا كتاب ويحطها قصاده ويشتغل تساعد أيضا على البحث والمعرفة والإنسان المنشغل في البحث ما عندوش فكرة إن هو أفكاره تسرح في أخطاء هو زي ما بيقولوا عقل الكسلان معمل للشيطان لكن واحد قاعد يقرأ وقاعد يشوف هيجيله فكر منين ده هو فكره فيما يقرأه لكن اللي ما عندوش قراءة عميقة يسرح والشيطان يقول له وانا اسرح معاك وياخده يسرح بيه ليه بقى لانه فاضي لكن لو هو مشغول وقاعد يقرا في مكتبه ويجي له الشيطان يقول له عايز اسرح بيك يقول له لا انا مش فاضي دلوقتي تجيني في وقت تاني اكون فاضي ولو ما جيتش يبقى احسن طيب يبقى الحكايه ماشيه بالشكل ده آه، من الحاجات اللازمه ايضا وحده التعليم وحده التعليم كثره مدارس التعليم هي اللي بتؤدي الى الهرطقات والبدع فنحن نريد أن يوجد تعليم واحد في الكنيسة يقوله جميع الآباء الكهنة يقوله جميع الآباء الأسقفة يقوله جميع الشمامسة يقوله كل خدام الكلمة من وعاظ لخدام مدارس أحد يبقى تعليم واحد تعليم واحد كما قيل عن الكنيسة الأولى كان لها فكر واحد وروح واحد وإيه الفكر ده؟ بولس الرسول بيقول أما نحن فلنا فكر المسيح ده الكلام التمام آم، ممكن ان الكاهن يعمل ايضا في التعليم برامج عميقة وقوية لأعياد القديسين يعني غالبية الكنائس بتعمل أعياد للقديسين وخصوصا قديس الكنيسة أو بعض القديسين المحبوبين فممكن أعياد القديسين يكون لها برنامج وبرنامج معد ومعروف من الذي يقوم بكل ايتم منه بكل بند صغير منه يعني تكون معروفة وما تحضر كل حاجة ليه ممكن أيضا الكاهن في تعليمه يشرف على كاس ستات الترانيم ممكن التعليم أيضا يخش في وسائل الإيضاح وتزويد الكنيسة بوسائل الإيضاح اللازمة ممكن من وسائل التعليم المسابقات اللطيفة التي تقيمها الكنيسة ويشرف عليها الأب الكاهن ويكون فيها نوع من الجوائز مسابقات لطيفة في الكتاب في سير القديسين ممكن أيضا في التعليم الإشراف على الأنشطة الكثيرة وأصحاب المواهب ناس لهم مواهب في القصة ناس لهم مواهب في الرسم آه، ناس لهم مواهب في مجلات يعني كلها بتبقى نافعة للتعليم ممكن أيضا في التعليم إيجاد اجتماعات للمهن المتعددة آه، للعمال للفقراء للمهن للأطباء للمحامين يعني في بعض حاجات كده بتبقى لطيفة في واحد كاهن كان بيعمل قداس كل يوم اتنين عشان الحلاقين هو لغاية دلوقتي برضو الحلاقين ما أجازتهم يوم الاثنين اه وفي كاهن تقول له اعمل قداس للحلاقين يقول لك حلقيها منين ولا منين لكن الواحد يدور على كل الناس اللي هم آه، يحتاجوا إلى شغل فاكر مرة وأنا خادم صغير الكلام ده يمكن في أوائل الأربعينات كده آم، لقيت العيال اللي أنا بدرسهم في مدارس الأحد كلهم عيال نضاف وحلوين ولابسين كويس وبعدين قلت طب احنا بنعلم دول نبقى احنا في أرستقراطية في الخدمة ولا ايه فقلت أنا هعمل لي فصل من بياعين الليمون ولمامين السبارس والعيال اللي بيتنططوا على على الشمال في الترميات وعملت لهم فصل كنت ساعتها بدرس في جمعيه النهضه الروحيه في متفرعه من جنب شارع مسره كده متفرعه من شارع فؤاد في شبرا مش عارف الاسماء موجوده زي دلوقتي ولا لا وقصادها شارع اسمه واصف سعد على المنظر ف كنت بحطهم في أحسن حتة في الجمعية العيال دول وبقوا عيال ممتازين ويحبوني جدا لأن يعني مش لاقيين حد يهتم بيهم فلقوا حد يهتم بيهم فيما بعد بعد ما سبت الفصل ده فاكر مرة ماشي ناحية حكر عزت لقيت واد صبي جزمجي جري جري جري وراح مسلم عليا وقال لي ازيك يا استاذ قلت له انا ما اعرفوش قال لي انا كنت تلميذك قلت له طيب كويس الواحد بقى له تلاميذ صبيان لكن الواد بقى فرحان كان فرحان ف حاولوا انكم يكونوا في تعليمكم ايضا تهتمون بالذين ليس لهم احد يذكرهم واخر نوع من التعليم اقوله في هذه الليله المباركه هو التعليم بالقدوه الصالحه اظن كده كويس خالص